وضل صاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش انه يعيش عادي كده زي الناس مشتعل وانا بسلك فرخة يبدأ قرب مهما عايز يتبين نفسه بيغلب
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب يلا ما تتعب
هنبدأ القصة النهاردة إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتحرك ويروح لأحد الصحابة مين ده؟ أبي بن كعب رضي الله عنه يروح له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن أقرأ عليك القرآن فطبعا أبي وقف كده إيه؟ فقال آه الله سماني لك يعني قال لك أبي يعني مش قال لك يعني قول القرآن لحد لا أبي آه الله سماني لك فقال صلى الله عليه وسلم آه الله سماك لي طبعا قصة غاية في الجمال وفرحة ما بعدها فرحة إن أبي يسمع كده يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم جايله بالاسم آه الله سماني لك يعني ربنا سبحانه وتعالى قال أبي أيوه قال أبي سبحان الله تفتكر ساعتها قول الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز عزيز كتاب عزيز فالكتاب العزيز ده رايح لحد بالاسم شوف بقى لما العزيز جل في علاه يبعت كلامه لحد بالاسم يبقى ده ايه يبقى المنزلة دي ايه شوف سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم رايح له بأمر من ربنا سبحانه وتعالى الله جل في علاه يقول وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الكلام ده كان لمين كان لسيدنا موسى طيب دلوقتي ايه اللي بيحصل لا ده دلوقتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايح لأبي بالاسم الله عز وجل اختاره عشان يستمع لما يوحى أنا جاي لك دلوقتي عشان خاطر أقول لك إيه أخبارك مع القرآن إيه بالمناسبة القرآن مش رمضان يا جماعة القرآن مش إن أنت تبقى مركز فيه عشان خاطر عايز تعمل ختمات كتير في رمضان ولا في أيام مثلا فيها وقت فاضل و... لا القرآن ده كتاب أنت المفترض إن أنت هتاخده بإيديك وتمشي بقية حياتك بيه لغاية ما تدخل الجنة أنت ماسك كتاب الله عز وجل وانت قلبك متعلق بيه كتاب الله عز وجل كتاب عزيز الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به تعرفين إيه حق التلاوة؟ حق التلاوة العمل انت مش بس بتتلوه لا ده انت بتتلوه وبتعمل بيه فانت مش بس قاعد بتسمع قرآن لا انت بتسمع قرآن وبتتدبره انت القرآن بيتوغل في قلبك وحياتك صبغة الله انت دلوقتي بقيت بتشوف من خلال القرآن هو ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سبحان الله كتير بنشوف شاب صغير والله العظيم شاب صغير شاب صغير صغير قوي يعني صغير في السن جدا وتلاقيه معظم جدا و... و... وله مكانه والناس بتعامله باحترام شديد و... ايه الحكايه؟ حامل لكتاب الله فالناس بتتعامل معاه بهذا الشكل اه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيرفع بهذا الكتاب اقواما الطفل الصغير ده ربنا سبحانه وتعالى رفعه ربنا سبحانه وتعالى علاه بايه؟ بكتابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث جميل قوي اسمع مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر ليس لطعمها يعني أي قيمة بالعكس ده قيمته سلبية وطعمها مر وريحتها وحشة ليه؟ حنظلة أنا عايز أقول لك إيه سامحني سامحني خلي ريحتك حلوة يعني عيش مع القرآن عيش مع القرآن أنت مؤمن طيب ممتاز فين بقى كتاب ربنا سبحانه وتعالى علاقتك يا جماعة القصة اللي قلناها وشهادة التقدير اللي خدها أبي كلها قرآن الله جل في علاه بعت النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي بعينه قال له اقرأ عليه القرآن هو اللي جاء في دماغه الله سماني يعني أنا أبي أبي قال له الله سماك لي هي دي فأنت ممكن تاخد خطوات في الطريق ده أيوة امشي في طريق القرآن طيب ايه يعني اعمل ايه خمس حاجات عايز تمشي في طريق القرآن تعمل علاقة مع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا لده خمس حاجات رقم واحد قراءة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يوم القيامة مين هيقف جنبك ما حدش اشتري مني ما حدش عملك وعلى رأس الأعمال قراءة القرآن القرآن يجي يشفع يا رب شفعني فيه تخيل بقى القرآن يجي يشفع إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقبل الشفاعة طبعا بس أنت اقرأ القرآن كن دايما في ورد ما يعديش عليك يوم من غير ما تقرأ وردك طيب ممتاز يعني اقول كام آية كده يعني عشان خاطر ابقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى ويبقى في علاقة مع القرآن صح اقرأهم كده بس عادي صح لا مش صح امال ايه اللي صح ان انت تمسك المصحف وتفتح المصحف وتقرأ القرآن وتجيب وردك طيب افرض اتزنقت بلاش تيجي على القرآن طيب افرض كان في ظروف بلاش تيجي على القرآن طيب افرض افرض بلاش نفسية الأعذار ما قلنا بلاش بلاش نفسية أصل أصل أصل أصل إيه كل شوية يا عم أبشروا بالخير تجدوه أبشر كده إن شاء الله مش هيحصل حاجة ولما يحصل نبقى نشوف هنعمل إيه بس مبدئيا خلي ليك ورد ثابت كل يوم تعدي على القرآن واحد اتنين السماع ان انت تكون بتسمع القرآن لو فاتك بقى ان انت تقرأ ممكن تسمع ولو ما فاتكش ان انت تقرأ اسمع برضه حتى لو حاجة بسيطة بس اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني أحب أن أسمعه من غيري من القرآن كان على النبي صلى الله عليه وسلم بينزل وكان بيحب يسمعه من غيره يعني هو اللي بيقرأ على الناس القرآن وهو اللي بيحب يسمعه من الناس فاسمع القرآن خلي في دايما ورد سماع تنظف بيه اللي انت بتسمعه طول اليوم خلي بقى ودانك تسمع اخر شويه كلام ربنا سبحانه وتعالى شويه حب ان انت تسمعه جميل طيب ده رقم اتنين رقم ثلاثة تدبر القرآن يعني ايه تدبر القرآن دبر الشيء يعني اخر الشيء طيب هتعمل ايه مع القرآن هتتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها شيل بقى الإقفال وتدبر يعني إيه يعني شوف آخر الكلام ده إيه آخر الكلام هو لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إيه إن الله يغفر الذنوب جميعا إيه إيه إيه إيه, إيه؟ يعني دي إيه يعني وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إيه إيه يعني إيه تفتكر إيه يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إن الأقوام الفلانيين كانوا ماشيين في الطاعة فحصل لهم حاجات كويسة والأقوام دي كانوا ماشيين في المعصية فربنا سبحانه وتعالى أهلكهم إيه إيه الكلام ده بيتقال لك ليه عشان تفهم عشان تتدبر عشان تعرف ان انت مطلوب منك ان انت تعمل الحاجات الصالحة دي وتعملش الحاجات الغلط دي عشان اللي عمل الخطأ اللي عمل الآثام ده كان مصيره واللي عمل الأعمال الصالحة ده كان مصيره إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك إن أنا رحمتي واسعة عشان تدخلها لما يقول لك إن هو بيغفر الذنوب كلها عشان تتوب منها لما يقول لك إن هو رحيم عشان تطلب منه الرحمة لما يقول لك إن هو قوي عشان خاطر تتوكل عليه وتبقى جواك كده عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحميك فما تخافش من غيره لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان هو سميع بصير تعرف ان هو مطلع تعرف ان هو يرى كل ازمه انت دخلت فيها وهيخرجك ان شاء الله منها لما تسمع القران وتفهم هتلاقي ان حياتك بتتغير ليه عشان انت بتتدبر مش بس عمال تنطق الحروف المعاني بتتوغل في قلبك فرقم ثلاثة تدبر القرآن طيب رقم أربعة حفظ احفظ القرآن أيوة يعني قد إيه لو تقدر تحفظه كله احفظه وانت هتحفظه لي هتحفظه لنفسك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل لما يدخل الجنة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك فين عند آخر آية تقرأها آخر آية طب هو كان حافظ سورة البقرة ممتاز على قد سورة البقرة على قد الآيات هتترفع طيب لا لا هو كان حافظ كمان آل عمران ممتاز على قدها لا ده هو كان حافظ آه كمان النساء ممتاز لا ده هو كان حافظ إلى آه التوبة ممتاز لا ده هو كان حافظ نص القرآن لا ده كان حافظ القرآن كله ممتاز احفظ احفظ القرآن احفظ وكل ما تحفظ أكتر كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك أكتر وكل ما المنزلة بتاعتك تعلى في الجنة أكتر ده رقم أربعة خمسة والأخيرة اعمل بالقرآن اعمل قرأت آه سمعت آه تدبرت آه حفظت آه اشتغل ايه ده يعني بالترتيب ده لا, لا الخمسة مع بعض خمسة ده الختم كده تنزل بالخمسة مع بعض ان انت تعمل بالقرآن يعني الحسن كان بيقول ايه ان الله انزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذ الناس من تلاوته عملا قالوا وكيف يعمل به قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويأتمرون بأمره وينتهون عما نهى عنه ويقفون عند عجائبه انت بتسمع ليه عشان تشتغل دي الخريطة يلا اهو ده هدى الله امشي انطلق هتلاقي كتير يا ايها الذين امنوا قل للمؤمنين هتلاقي أوامر كتير هتلاقي نواهي في القرآن دي الخريطة عشان خاطر تعرف توصل لرضا ربنا سبحانه وتعالى وساعتها لما تلاقي نفسك ربنا سبحانه وتعالى موفقك لقراءة القرآن وسماع القرآن وتدبر القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن اعلم أنك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أنت كده في منزلة عالية وأنا بقول لك هذا اجتباء من ربنا سبحانه وتعالى أنت تبقى فرحان بيه أيوة مش هينزل فيك حديث زي مثلا اللي نزل في أبي آه الله سماني لك ولكن أنا بقول لك آه الله وفقك لهذا الكتاب فافتخر واستمسك بهذا الكتاب العزيز يا رب يجعلني وإياكم من الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار ويا رب يجعلنا من حفاظ هذا الكتاب وأن الله جل في علاه يبين لنا هذه المعاني وتزرع هذه المعاني في القلوب فإن زرعت ستجد في أعمالك ثمار والله لا تتخيلها من جمالها ومن صلاحها صلى الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله
مش كلمة قالت عفوية في موقف وخلاص بشهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش انه يعيش عادي كده زي الناس مشتعل وانا بسلك فرخة ابدأ قرب ابدأ قرب مهما عايز يبين نفسه بيغلب
والجنة